إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوامة عن حسين عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال كيف فعلتما أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق قال حملناها أمرا هي له مطيقة ما فيها كبير حر قال انظرا أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق قال قال لا فقال عمر لئن سلمني الله تعالى لأدعن أوامر أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا قال فما أتت عليه إلا رابعة حتى أصيب قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب وكان إذا مر بين الصفين قال استووا حتى إذا لم ير فيهن خللا تقدم فكبر وربما قرأ بسورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدمه فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال يا ابن عباس انظر من قتلني فجال ساعة ثم جاء فقال غلام مغيرة قال اصطنع قال نعم قال قاتله الله فقد أمرت به معروفا الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلود بالمدينة وكان العباس أكثرهم رقيقا فقال إن شئت فعلت أي إن شئت قتلنا فقال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ فقائل يقول لا بأس وقائل يقول أخاف عليه فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت فدخلنا عليه وجاء الناس يثنون عليه وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت ثم شهادة قال وددت أن ذلك كفاف لا علي ولا لي فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض قال ردوا علي الغلام قال ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأثقى لربك يا عبد الله بن عمر انظر ماذا علي من الدين فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا أو نحوها قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم وإلا فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم فأد عني هذا المال انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل يقرأ عليك عمر السلام ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا وقل يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي فقال يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء قال ارفعوني فأسنده رجل إليه فقال ما لديك قال الذي تحب يا أمير المؤمنين أذن قال الحمد لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك قال فإذا أنا قضيت أحملوني ثم سلم فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تسير معها فلما رأيناها قمنا فولجت عليه فبكت عنده ساعة واستأذن الرجال فولجت داخلا له فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى هذا المعنى أوصي يا أمير المؤمنين لأن الوصية هي ملخص حياة الإنسان وهي سنة ماضية ولذلك أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ونقل ابن عبد البر رحمه الله عن جماهير أهل العلم سلفا وخلفا إلا طائفة شذت أن الوصية مستحبة وليست بواجبة الوصية مستحبة وليست بواجبة لكن الوصية على أي حال هي سنة ماضية كما قلت سنها إبراهيم عليه السلام وأقدم منه نوح عليه السلام وهو أقدم من علمته وصى من الخلق بإسناد صحيح من العمدة في هذا الباب إنما تكون على الأحاديث الصحيحة وليس على مجرد ورود الخبر في كتاب وإلا فالربعي أحد العلماء يكتب اسمه وصايا العلماء عند الموت والربع ده متقدم طبقة يعني قريب من طبقة ابن حبان فذكر وصية آدم عليه السلام وصية نوح وصية إبراهيم وصية يعقوب وجعل إيه يذكر ما يجده بأي إسناد يقع عليه إلى أحد الأنبياء أو أحد الصالحين أو العلماء لكن أول من علمته وصى بإسناد صحيح إلى هذا الخبر هو نوح عليه السلام وذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله وابن حبان وغيرهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال بينما نحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي عليه جبة حرير مزرورة بديباج فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضع كل فارس ابن فارس ثم قام إليه فأخذ بمجامع ثوبه ثم جذبه إليه وقال ألا أرى عليك ثياب من لا يعقل ثم جلس صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فقال لما أدركت نوحا الوفاة أوصى ابنيه وفي رواية أوصبناه فقال أوصيكم أوصيكما باثنتين وأنهاكما عن اثنتين أوصيكما بلا إله إلا الله فإن لا إله إلا الله لو كانت حلقة مصمتة لقصمت السماوات والأرض لقصمت السماوات والأرض وأوصيكما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلائق وبها يرزق كل شيء وأنهاكما عن ثنتين عن الشرك والكبر فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن كان لي نعلان حسنان أهذا من الكبر قال لا قال فلو كان لي ثوب حسن أهذا كبر قال لا دابة يعني حسن هذا كبر قال لا نعم قال يكون لي أصحاب أحب أن أجلس إليهم أهذا من الكبر قال لا قالوا إذا ما هو الكبر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس إنما استفسر الصحابة عن الكبر ليه لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أنكر على هذا الأعرابي ذلك الكبر الذي رآه على هيئته وفي لباسه النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يلبس جبة حرير مزرورة بديباج كانش يلبس هذا إلا الكبار تعال كل إنسان له شارة ناس العظماء بيبقى لهم شارة حسنة يقدرها أهلها يعني مثلا في غطرة صاحبنا مثلا لابس غطرة 10 جنيه مثلا الأمراء الغطرة بتاعته بتسعين ألف وثلاثين ألف طبعا لما يكون لسه أمير إيه شمر صغير كده بالك إنما لو ديك كده كبير وبتاع تسعين ألف مئة ألف غطرة بمئة ألف واخد بالك شوف بقى ثيابه وشوف نعله وشوف شرابه وشوف مش عارف ايه بص تلاقيه مكلف جامد قوي فده لابس ايه؟ لباس الناس الكبار تعرف كل انسان الثياب بتؤثر في اخلاقه وتؤثر في نفسه الحذاء الذي يلبسه يؤثر في اخلاقه السياره التي يركبها تؤثر في اخلاقه كما قال صلى الله عليه وسلم الكبر والبطر في اهل الخير ليه؟ لان الخيل فيها كبر فلما يكون راكب على خيل والخيل ماشي اتمخطر بيه كده هو نفسه يحس بالعظمه واخد بالك؟ لما يكون راكب سياره مثلا ب 200 300 الف واخد بالك يبقى ايه عمال يبص على الناس كده واخد بالك واذا عدى الناس يقوم يبص في المرايه يشوف لسه باصين له ولا لا واخد بالك ازاي؟ واذا واحد عطله في سكته اداله شويه انوار ولا اداله بتاع وما وسعلوش السكه على طول ممكن يشتمه واخد بالك ليه؟ لابس الفلوس وهو بيتكلم وهو بيتحرك واخد بالك؟ ف والنبي صلى الله عليه وسلم قال بقى ايه تتمة الحديث والسكينة والوقار في أهل الغنم الغنمان مسكينا وشاه في الأرض على طول فبرضه ايه الراعي بتاعها بياخد من نفسه ايه الصفات مع كثرة العشرة والممارسة فالقصد ان الثياب تدل على ما في آه، قلب الإنسان عشان كده لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن كعب بن مالك كما في الصحيحين لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى تبوك سأل عن كعب بن مالك فواحد قال يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عقفيه برداه غير ايه هدوم نظيفه وبيضه انما ده مش بتاع غزو ولا بتاع جهاد جهاد ده هيعرق ويتعصر وبتاع لكن الراجل ده ايه بيحب الهندام والكلام ده فهو ايه عايز هدومه تفضل نظيفه على طول والنظر في عقفيه يبص ايه لعضلاته كده وكل شويه يبص ايه على صدره كده منفوش وبتاع فمعجب ايه بروحه يعني واخد بالك فالرسول عليه الصلاه والسلام وهو افرس الناس أفرس الناس يبص لبني آدم يعرفه كله من وجه من نظرة عين وأهل الفراسة إنما يقرؤون ما في القلب عن طريق العين لأن العين هي المرآة العين هي مرآة القلب عشان كده لو واحد مغمض ما تعرفش تقرأ اللي في قلبه إنما تقرأ الذي في قلبه من عينه ليه؟ لأن العين لها بريق البريق ده بياخد من القلب على طول فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أفرس الناس رأى الرجل جاي لابس حرير والزراير بتاعته برضه جيبات واخد بالك فقال إن هذا يريد أن يضع كل راع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راع ده الناس النبلاء الكبار عايز يحطوهم في الأرض ويدوس عليهم والناس الذين ليس لهم شأن ولا قيمة ولا عمل ولا حسب ولا نسب عايز يرفعهم السماء هو ده جاي عشان يعمل كده يريد ان يرفع كل راع ابن راع اللي هو ملوش ايه؟ ملوش قيم عايز يرفعه يريد ان يضع النبلاء عايز يعكس الايه عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما راى منه الكبر قام قايم على طول فاخذه من مجامع ثوبه وهذه ليست عاده الرسول عليه الصلاه والسلام بالذات مع الاعراب الاعراب كان شديد اللطف مع الاعراب ليه؟ لان الاعرابي سيب غنمه سيب الابل وياتي عند النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مثلا ساعة يوم يومين واخد بالك؟ فعندما يرجع إلى رحله سيقص على هؤلاء الذين لم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ملخص ما جرى له مع النبي صلى الله عليه وسلم فلو خدوا قلمين أول ما يروح يقول إيه؟ يقول خدني قلمين وبتاع ومش عارف إيه فأي واحد كان بي يعني يعني يهم بالرحيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم هيعرف عشان كده كان بيتلطف بهم ليه المعامله الطيبه اول ما يروح ايه يقول كما قال الاعرابي اسلموا قد جئتكم من عند خير الناس جئتكم من عند رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عايز فلوس اسلامه بقى نروح لان ده بيدي ايه ما بيحسبش فالرجل ذهب الى إلى رحله سفيرا لدينه على خلاف عادته عليه الصلاه والسلام مع الاعراب قام هذا الاعرابي واخذ بمجامع ثوبه وجذبه اليه وقال الا ارى عليك ثياب من لا يعقل اذا القصه كلها ايه؟ كذب واخد بالك؟ ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم وقص وصيه نوح عليه السلام فالوصيه ملخص حياه الانسان الانسان الذي يموت بلا وصيه ده مات خطيب واخد بالك؟ عشان كده ربنا ايه؟ سبحانه وتعالى قال فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون اللي هو موت الفجر موت الفجر طالع رايح مشوار واخد بالك قول وضبوا الغدا انا جاي وعليه ولوه ومهم ما وضحش اللي عليه ما وضحش اللي له كانه عنده صك كده بالامان ان هو مش هيموت الا لما يقول اللي عليه واللي له خرج الرجل ولم يرجع هو ده قول النبي عليه الصلاه والسلام موت الفجأة أخذة أسف أخذة أسف يعني مأسوف عليه ليه لم يوصل ولم يرجع حتى يوصل أخذة أسف لا يستطيع أن يقول الكلمة الأخيرة التي يتمنى أن يقولها وكثير من الناس مات ولم يقل الكلمة الأخيرة اللي هي ملخص حياته ملخص حياته وانت من خلال الوصايا تعرف حياة الإنسان كيف سارت من أول ما خلق إلى أن مات زي مثلا عمال يوصي على الفلوس وعلى المصانع وعلى مش عارف ايه والكلام ده هو تعرف ان الراجل ده حياته كلها كانت كده بخلاف العلماء بخلاف الانبياء ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي عندوش اكثر من كده عايز اطمئن ان هؤلاء الاولاد الذين انجبهم وهذه الذريه ستظل عابدة لله تبارك وتعالى هو ده اللي يهم من المسألة حتى لا يخلف بعده من يكفر بالله تبارك وتعالى كل جحود من الأولاد وكفر وفسوق وعصيان بيحمله الوالد ليه لأنه هو الذي فرط هو الذي قصر أنه لو عبد نفسه وامرأته وأولاده لله عز وجل طيلة حياته وكانت العبودية هي محور ارتكاز كل شيء يوظفه للعبودية حتى الأكل والشرب حتى الكلام حتى المباحات يوظفها للعبودية دايما يذكر اسم ربنا على طول كل حاجة ولو أردت أن تذكر الله عز وجل لذكرته في كل نفس في كل ما حولك من خلقه ومن خيره فأنت حيثما يممت وجهك رأيت خلقه ورأيت لطفه ورأيت رحمته أنت لو عايز تتكلم عن ربنا مش هتبطل الكلام فإنسان طول حياته يعبد أولاده لله ما أظن أبدا وهو على السرير وقد ترك الدنيا وراءه ظهرية يقعد يقول للأولاد المال والفلوس والمصانع والضياع والكلام ده إنما الوصية كما قلت يا أخوانا مختصر حياة الإنسان ماذا كان يفعل في حياته يختصرها في ثلاث أربع كلمات واخد بالك؟ فيعقوب عليه السلام يطمئن يقول لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا فنحن له مسلمون خلاص يبقى كده إيه اطمأن على الذرية من بعده كذلك النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أوصى وكان من آخر ما تكلم به كما في الصحيحين أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك ألا إني أنهاكم عن ذلك فهل فعلت الأمة وصيته لا ده إحنا الآن في عصر تشييد المقابر عصر تشييد المقابر وكل مسجد فيه قبر لازم يبقى حواليه ميدان حتى لو كان هذا الميدان على أنقاض أملاك الخلق يعني ناس لهم بيوت حوالين مسجد المساجد عايزين يعملوا ميدان يطلع الراجل ده من بيته ويديله شقة واخد بالك ولا يترك له الفرصة انه يبيع يعني انت كنت عايز تجبره على انه يبيع قول له عايز تبيع المتر بكام لا مفيش حاجة اسمها المتر هي دي اوان واخد بالك ويهجروا بقى وده تهجير بقى زي ايام بورسعيد والكلام ده يهجروهم عشان يعمل ميدان بل ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله واقعه كانت حصلته مع الجماعه الرفاعيه تعرف كتفه يرتعد؟ ها؟ الجماعه الرفاعيه دول كتفوا الحناشه ومش عارف ايه واخد بالك؟ فده حصل بقى ايه مع شيخ الاسلام الرفاعي دول آآ آآ موقع كانوا ايه, إيه زمان انت عارف الحاوي بتاع زمان مولع نار ووكيلها كده بقه حاططها بقه يطفيها واخد بالك ويولع نار ويقوم داخل فيها ويطلع من الناحيه الثانيه سليم فطبعا انت لما تشوف نار آآ يعني ملتهبه وواحد داخل فيها وطالع بيضحك من الناحيه الثانيه اغلب الناس بينطلي عليهم مثل هذا ويخلطون ما بين الولايه وما بين الدجل فالشيخ الاسلام ابن تيميه لما راى المساله دي وبدا يتكلم في هؤلاء ويحط على مذهبهم وينتههم بالفسق والكلام ده وقال اتحداه اتحداه ادخل النار زيهم ولكن بعد ما نغسل اجسامنا بالخل ليه؟ لان كانوا بيجيبوا زيت الضفدع او دهن الضفدع قصدي ويدهنوا اجسامهم بدهن الضفدع دهن الضفدع ده بيدي ماده عازله عن النار واخد بالك؟ فقال نغسل جسومنا بماء الخل عشان بقى ايه يبقى احنا كده مطمئنين كلنا مفيش دهن ضفدع على الجسم وندخل النار فمن احترق عليه لعنه الله واخد بالك؟ فطبعا الراجل الشيخ بتاعهم قاعد فيشده بقى يقوم قوم قوم عشان يدخل النار والتاني ايه شبطان في الارض واخد بالك؟ مش عايز يقوم فلما راى الناس ذلك بداوا يتكلموا في الصوفيه فرفعوا الصوفيه الكلام لمين؟ للسلطان وقالوا ان ابن تيميه بيتكلم في اصحاب الخرقه واصحاب الولايه ومش عارف الكلام ده فارسل السلطان للشيخ الاسلام ابن تيميه الذي جل له المساله عارف الانسان لما يكون بيتكلم بقلبه الكلام بيطلع كده سخن بيدخل القلب على طول وده كان كلام شيخ الاسلام كله حتى في الفقه حتى في الفقه اللي هو مش عايز حراره الفقه ده عباره عن ايه؟ مباحث علميه تقرا الفقه شيخ الاسلام تحس ان بيتكلم بقلبه واخد بالك فما بالك بقى بمحاربه اهل البدع والكلام في التوحيد ده كان ملك لوحده شيخ الاسلام ده رحمه الله فالمهم ان تكلم مع السلطان وبين حقيقه المساله وقال فلندخل النار جميعا ان هؤلاء يدجلون على الخلق وهذا ضد العبوديه وضد دين الله الذي جاء به الرسل وبدا يتكلم بما يعني افاض الله عز وجل عليه فاحس السلطان في الحراره والصدق والاخلاص والكلام ده فابطل الايه؟ الطريقه الرفعيه لما شوف شيخ الاسلام رحمه الله طيب كيف تدخل النار؟ وانت تعلم ان النصوص الشرعيه تنهى عن ذلك وطبعا في نصوص منها ما في الصحيحين ان رجلا امره النبي صلى الله عليه وسلم على سريه كان فيه مزاح ففي يوم من الايام عايز يمزح كده مع الجنود فقال لهم ايه اجمعوا لي حطب جمعوا الحطب ولعوا نار ولعوا نار قال ترون ان لي عليكم حقا قالوا نعم قال ادخلوا النار فهموا ان يواقعوه لما شوف يعني الطاعه وصلت الى ايه؟ الى انه هيدخل النار واخد بالك؟ فلما راى انهم سيواقعونها قال على رسلكم انما كنت امزح فلما رجعوا الى النبي عليه الصلاه والسلام قصوا عليه الايه؟ المساله دي قال لو دخلوها ما خرجوا منها انما الطاعه في المعروف انما الطاعه في المعروف وسن لنا هذه القاعده كل انسان امره مقيد بشيئين ان يكون في الاستطاعه وان يكون في المعروف فلو امر بمعروف فوق الاستطاعه سقط الامر واخد بالك ولو امر بالاستطاعه بشيء مستطاع ولكن منكر او حرام سقط امره ايضا فقال لو دخلوها ما خرجوا منها فقيل لو كيف يعني هممت ان تدخل قال علمت أو ظننت كلام بهذا المعنى أني لو دخلتها لوجدتها كنار إبراهيم وجدتها كنار إبراهيم عليه السلام يعني إيه؟ ليس فيها خاصية الإحرام قصد إن يعني الحروب اللي بين السلفية والصوفية قديمة وهذه أحد الجهات التي يقاتل فيها السلفيون السلفيون يا أخوانا مكروهين من كل الناس كلهم بيكرهوه ليه؟ لأن السلفي عامل زي الأب يدي دايما تعليمات ده غلط وده غلط كل فرقة من ال 72 فيها أخطاء جسيمة سواء في العقيدة أو في السلوك أو في المنهج قال صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة يبقى 72 في النار وواحدة بس الإيه؟ التي ستنجو قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما عليه اليوم أنا وأصحابي ما عليه اليوم هو ده ملخص الدعوة السلفية ما عليه اليوم اللي هو دعوة القرون الأولى القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث هي ده ملخص الدعوة السلفية الدعوة السلفية إيه؟ هي دعوة القرون الأولى الثلاثة الأولى فأصبح دلوقتي الدعوة السلفية تنكر على الجهمية تنكر على الجبرية وتنكر على القدرية وتنكر على الخوارج وتنكر على الشيعة وتهاجم بقى لأن كل واحدة من الفرق دي مبتدعة فلما يهاجم كل فرقه من الفرق فكل الفرق بتجتمع على بغض هذه الفرقه الوحيده اللي هي ايه؟ تريد ان ترجع الناس الى دين الله كما أن انزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده تلاقيهم مكروهين من كل الايه؟ كل الفرق. بسبب ايه؟ ان هو دايما يعترض على الابتداع والاخطاء الموجوده في العقيده والمنهج والسلوك. فالقصد ان الرسول عليه الصلاه والسلام اخر وصيه اخر كلام له في حياته المباركة قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مكان ولم يذكر لم يقل لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مكان إنما قال أنا إني أنهاكم عن ذلك ثلاث مرات يقول ألا إني أنهاكم عن ذلك قالت عائشة في تمام الحديث فلولا ذاك أي فلولا أنه لعن ونهى أبرز قبره كنا عملنا قب على قبره وأبرزناه وبينا للناس لكنه خشي أن يتخذ مسجدا لهذا ظل كما هو وطبعا سنكشف بهذه المناسبة نكشف عن المغالطة التي يركبها بعض الناس ليمرر دفع الدفع في المساجد فيقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم مسكون في المسجد يبقى لا يجوز الصلاة في مسجد النبي نقول لا نرجع للقصة من أولها النبي عليه الصلاة والسلام كان ال... هنفترض ده كان المسجد النبوي واخد بالك؟ والباب ده يؤدي إلى غرفة خلاص الغرفة دي هي غرفة عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم طالع منها داخل من الباب على المسجد فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرة عائشة منفصل عن المسجد أهو خلاص وأراد عمر بن الخطاب أن يوسع المسجد لما زاد عدد الناس أم وسعه من الجهة دي ما قربش هنا خلاص فلما أراد عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يوسع المسجد أم وسعه من الجهة برضه التي وسع منها عمر بن الخطاب كل هذا ليتحاشوا إدخال الحجرة في إيه؟ في المسجد فلما كان سنة 97 في حدود سنة 97 في أيام الوليد ابن عبد الملك دخل وسع الإيه المسجد من ناحية الإيه؟ من ناحية الحجرة فهو أول من أدخل الحجرة في المسجد يبقى المسجد النبوي مضى في زمان الراشدين وفي زمان معاوية وفي زمان عبد الملك بن مروان واخد بالك كل ده هو ايه وهو على حاله المسجد منفصل عن الحجرة سعيد المسيب رحمه الله أنكر هذا الصنيع وأنكر إدخال الحجرة في المسجد ولم يكن آنذاك بالمدينة أحد من الصحابة كانوا ماتوا والصحابة الآخرين كانوا تفرقوا في الأمصار راحوا الكوفة والبصرة والعراق ومصر والكلام ده فسعيد المسيب أنكر هذا الصنيع ولذلك لما أنكر هذا الصنيع اكتفوا بهذا الإدخال وما حاولوش يوسعوا يبنوا كل شوية يوسع من هنا ولذلك اللي راح هناك المسجد النبوي يلاقي إن القبر بعيد عن انه لو كل شويه يصنعوا من ناحيته كان بقى في نص المد واخد بالك هم لو عملوا جدار كده يبقى فصلوا الايه؟ القبر عن المسجد انما تحرروا بعد الغلطه دي تحرروا ان هم دايما يسمعوا الجهه الاخرى واخد بالك ولا تحاشوا ان هم يسمعوا جهه القبر والا لصار مع كل توسعه في قلب الايه؟ صار في قلب المسجد واخد بالك فعائشه تقول لولا ذلك ابرز قبره لكنه خشى ان يتخذ مسجدا اذا ادخال القبر في المسجد غلطه الوليد او غلطه حصلت ايام الوليد ابن عبد الملك فكيف يقال انه يقاس على المسجد النبوي بعد ما جلينا هذه الحقيقه كيف يقاس عليه المساجد التي تبنى ويبنى القبر معها يعني يبني المسجد وبني الطرق ده مع سبق الاصرار والتواصل اهو يعني ناوي تدفن فيه واخد بالك وانت ترى هنا انه لا علاقه ما بين النص وما بين فعل الوليد غلطة حصلت في أيام الوليد ابن عبد الملك وينبغي أن تصحح هذه هذه الغلطة حتى يفصل القبر تماما عن المسجد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يحتج بهذا ابدا على الدفع في المساجد لا سيما مع ثبوت لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا الفعل فدي اخر وصيه له ودي متعلقه بتجريد التوحيد لله وانما لتصوير المساجد شوف بقى الشرك على طول ناس ينادون غير الله سبحانه وتعالى وانت عارف كمان بعض الناس يحبونهم اكثر من محبه الله عز وجل ويخافونهم اكثر من خوفهم من الله واول شرك وضع في الدنيا دي كده شرك المحبه واصل الشرك شرك المحبه كل شيء انما يبنى على الحب والبغض ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله ولا يوجد اي حركه على الارض الا يحركها بغض او حب مش حد بيتحرك ابدا الا اذا كان بيتحرك ببغض او بحب هذه وصاف النبي عليه الصلاه والسلام في اخر حياته فاحنا ننظر في كذلك عمرو بن العاص في الحديث اللي في صحيح مسلم لما الذي راى عبد الرحمن بن شماسه المهدي قال حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقه الموت فلما رانا حول وجهه الى الجدال وبكى طويلا فجعل ابنه عبد الله يقول يا أبت ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا فالتفت إلينا وقال لقد رأيتني على أطباق ثلاث أي أنا مررت في حياتي بثلاثة مراحل لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا إلي من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحب إلي من أن أكون استمكنت منه فقتلته فلئن مت على هذا الحال لكنت من أهل النار ثم أسلمت فآخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى أيضا ليه؟ لأن الذي ينظر إلى المساجد التي فيها قبور يرى الشرك ويرى استغاثة الناس بغير الله تبارك وتعالى وكل هذا فرع على المحبة فرع على المحبة إما أن يحب ويريد وإما أن يخاف ويرى عمرو بن العاص رضي الله عنه أيضا أوصى كما ذكرت لكم في آخر حياته أوصى وصية والسياق كما وصلنا إلى المرحلة الثانية التي قال عمرو بن العاص لقد رأيتني على أطباق ثلاث قال ثم أسلمت فجئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك فلأبايعك فلما بسط يده قبضت يدي قال ما لك يا عمرو قال أردت أن أشترط قال تشترط بماذا قلت أشترط أن يغفر لي قال يا عمرو أو ما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها قال فوالله ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن سئلت أن أصفه ما أطقت ذلك لأنني ما كنت أملأ عيني منه إجلالا له فلو مت على هذا الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة ثم ولينا أمورا ما أدري ما الله صانع فيها فإذا أنا مت فلا تتبعني نائحة ولا نار وامكثوا عند قبري بقدر ما تذبح جزور حتى أستأنس بكم وأراجع ملائكة ربي فهذا أيضا من آخر ما أوصى به عمرو بن العاص رضي الله عنه وهذا الحقيقة هذا كتاب لطيف كتاب وصايا العلماء عند الموت أيضا ذكر طائفة من وصايا أهل العلم لأبنائهم وذويهم فلا نطيل بهذا لكن الوصية كما قلت لكم أيها الإخوة هي مراقبة حياة الإنسان وتعرف إذا كان هذا الإنسان قضى حياته في العبودية لله عز وجل أو في ضدها في آخر كلام له وهو يموت زي مثلا الجماعة اللي هم بتوع سلم السبريس فاكرين العبارة الجيري الكلام ده بعض الناس نجا واخد بالك فقعد يرسم بقى الكلام ده لا واحد قاعد يلطم راح شقى العمر راح مش عارف ايه الكلام ده واخد بالك ليه غير ليه حياته كلها خرج للخارج عشان يجمع اموال مش بقصد بقى ان هو بقى يستعين بيها على طاعه الله لا له هدف معين عايز يوصل له واخد بالك فعشان كده اول ما يجي يموت يبقى راح شقى العمر يبص للشنط اللي هو ماليها بقى هدايا وماليها مش عارف ايه والكلام دوت فكر في الرصيد والحاجات دي بخلاف اهل العلم عشان كده دايما في لما تقرا سيره احد من البشر اقرا سيره الانبياء والصالحين والعلماء ليه؟ لان هؤلاء هم الذين عرفوا قيمه الحياه فاول ما وجدوا عمر بن الخطاب خلاص يعني ميت وظهرت العلامات قالوا اوصي يا امير المؤمنين احنا بقى عندنا كسوف من الحته دي تبقى رايح وراجل عارف انه ميت واخد بالك وعارف ان الراجل ده عنده مظالم وان الراجل ده المفروض يقول حاجه وان المفروض تقول له توب الى الله وقول اللي عليك يدخل ابدا ده, ده, ده كويس جدا مش هتحييهم بالسلام واخد بالك؟ ومش عايز يقول له اوصي ليه عشان يقول بيفول عليك واخد بالك وجاي عشان خاطر يموت والكلام ده وهذا الحقيقه اضرار جسيم بالميت المفروض انت تعينه وتذكره اذا كان عنده مظلمه يخرج منها واخد بالك هو مش قادر يوصل يكلفك انك انت تسقط هذه المظالم عنه فهم يقولون بكلام صريح واضح اوصي يا امير المؤمنين وصي لا طالما انك انت ميت خلاص وصي فظهر ملخص حياه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف عاش هذا الرجل وما هو اخر لا شغله تخيل الوصيه بتاعته وهو بيموت كانت جامعه مانعه ما خلاش حاجه الا لما ذكرها كوالي وامير للمسلمين كل اللي يهمه في المسألة ضبط برضه إيه المسألة وأخذ الناس شريحة شريحة أخذ المهاجرين وأخذ الأنصار وأخذ الأعراب وأخذ أهل الذمة ما ترك شيئا واخد بالك كما تسمعون الآن قالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف قال ما نجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض يبقى هو ده الوسام ودي النياشين بقى اللي هي ترفع الانسان وتضعه واحد يموت والنبي صلى الله عليه وسلم راضي عنه هو ده الوسام الذي ياخذه واخد بالك ولا يزال ولما يكون للاسلام عز في اي بلد يبقى هو ده الوسام كل ما يكون الانسان اقرب الى ربه واتقى هو اللي يوصل لما لما بقى الدنيا تستدير تجد بقى كل ما يبقى منافق يعلى وكل ما يبقى حرامي يعلى وكل ما سيرته تبقى زفت يعني واخد بالك يبقى يتهم ان هو عامل كذا وساري كذا وخلي كذا ويعيد يعني ايه اصبحت مسوغات تعيين الان اللي يبقى مرتشي ويبقى حرامي يبقى واخد بالك طب طب يعني ما تخليش الناس تهجم والنهارده لما يكون كل الناس تقول فلان ده حرام ومع ذلك باقي في منصبه ما هو ده بيغري كل الناس ويبقى حرام واخد بالك ويقول لك ده هي دي زي برضه الفقه عارف دولة الفقه زمان كان في بلاد الإسلام بيبنوا مدارس علمية للمذاهب الأربعة مدرسة الشافعية مدرسة الحنابلة مدرسة المالكية واخد بالك فالقضاء الشخصي أو الأحوال الشخصية في بلاد المسلمين للأحناف بسبب إيه؟ بسبب سيطرة الأحناف على الدولة آنذاك التركية فأصبح القاضي لابد أن يكون حنفيا فأنا عايز أبقى قاضي وأنا أبويا مذهبه حنبلي أقوم أغير مذهب أبويا علشان أبقى قاضي أروح المذهب الحنفي حتى لو مش مقتنع بالمذهب الحنفي ليه؟ لأن الطريق إلى القضاء إنما يمر على المذهب الحنفي واخد بالك؟ فده يوم يغري الناس بدراسة أي مذهب من المذاهب طالما عايز الوظيفة يغريه بدراسة هذا المذهب حتى لو لم يكن مقتنعا به فهناك فرق أيها الإخوة ما بين أن يتظهر رجل ما أمير بلد بالكتاب والسنة حتى ولو لم يكن عاملا بها يعني هو بيقول الكتاب والسنة بس كده إيه ذرة للناس العيون يقعد يقول إحنا ماشيين على الكتاب والسنة حياتنا الكتاب والسنة عايشين للكتاب والسنة وهم متغير وشارب خمر واخد بالك ازاي؟ لكن لما يجي يتكلم يقول ايه؟ الكتاب والسنه بخلاف الذي يفسق ورافع راية المخالفة يبقى الكفر والفسوق والعصيان اسمه حرية رأي يعني لسه واحد مدينة من ثلاث أربع أيام قصيدة شعرية اسمها سورة العنكبوت اسم القصيدة مش قصيدة الشعر حامديش بتاع باللغة العامية ده واخد بالك اسم القصيدة سورة العنكبوت وينشر الكلام ده ويتكلم ويعرض في سورة العنكبوت والكلام ده لما قرأت القصيدة كلها ده لو موجود في بلد دينها غير الاسلام حقيقه مش حبر على ورق كانت غصب طار واخد بالك وليمة اعشاب البحر والكلام ده هو بعد ثبوت بعد ما الازهر كان يعني الازهر احنا اتكلمنا ما عبروناش قالوا الازهر صاحب الكلمه العليا اتكلم علماء الازهر وقال لك ده فيها كذا وفيها حقير الاديان وسب الاله وسب الرسول وسب الكلام ده مش كان المفروض الوزير على الاقل يقال على الاقل بلاش اللجنة اللي أشرفت على هذه الرواية وادت لها الإذن بالخروج مش يسألهم ينصفهم يحاكموا لا الكل باق والكل باق خلاص والحوادث شغاله والعلوات شغاله والكلام ده فده يغري الفساق انهم يخرجوا من الجحود الفسق انتشر ليه؟ والكفر انتشر اصحاب الجواز والمجازات ليه؟ لان لا احد لا احد يعاقب اما تنفذوا ايه يعني لما اروح ودين؟ ايه المشكله؟ ما يجي واحد غيره بس عشان يبقى احنا كشعب نشعر ان في احترام نشعر ان ربنا سبحانه وتعالى موقت نشعر ان النبي صلى الله عليه وسلم محترم بين الخلائق نشعر ان الدين لا له من يحميه لكن يسب الدين ويسب الاله ويسب الرسول والكلام ده ويفضل برضه الايه؟ المسؤول عن المساله دي. الدنيا استدارت الدنيا استدارت بالكامل صار صار بقى الكفر مسوس شوف عمر الخطاب يقول ما اجد احدا احق بهذا الامر من اولئك الرهط او النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه راض وهو راضي عنه عليه الصلاه والسلام فسمى عليا وعثمان وطلحه والزبير وطلحه وسعدا وعبد الرحمن وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيء الحته دي احنا محتاجينها اول يومين دول وانا مش عايز اتكلم بقى مش كده فاهمينها طبعا واخد بالك ازاي اه عبد الله بن عمر ده ابنه قال ده ملوش في الامر ده ما يدخلش اصلا واخد بالك انما يقعد معاه يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيء كهيئه التعزيه له ان لسه ابوه مقتول واخد بالك وفقد ابوه يعني فلما يعرض وصفكم كده يقوم ينسى الموضوع شويه يبقى المساله كلها تعديل لكن ياخد حاجه يبقى وزير يبقى امير يبقى محافظ يبقى ممنوع ابني ما يمسكش المسائل دي فتقوم يشوف يتبرأ من المساله واخد بالك بالحسم المعروف عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مما يذكرونه في الكتب من سيره عمر رضي الله عنه آه مع ابنه عبد الله انهم قالوا ان عبد الله بن عمر اشترى ماشيه والماشيه دي عباره عن غنم وبهائم وبقر والكلام ده ففي يوم من الايام عمر بن الخطاب راى ماشيه كثيره ماشيه كده ماشيه من هذه؟ قالوا هذه ماشيه عبد الله بن عمر قال بخ بخ والله عاد ادي معنى بخ بخ واخد بالك ازاي؟ ونادى عبد الله بن عمر ما هذا يا عبد الله؟ قال يا امير المؤمنين ابتغيت باموالي ما ابتغيت شغاله باموالها تجاره وبتاع انا برضه ايه عندي قرشين حبيت اشغل واخد بالك؟ اه بقى مشيت ابن امير المؤمنين رايحه مشيت ابن امير المؤمنين جايه عبد الله بيع واقبض راس المال ورد الباقي في بيتك الورد عشان كده ما حدش يتكلم في عمر ولا يجرؤ واحد يتكلم في عمر بن الخطاب هو امير هو امير المؤمنين الوحيد اللي كان ينام تحت الشجره لا حرس عليه ولا الرعيه كلها تحرسه الرعيه كلها تحرسه عشان كده شوف في الحديث الاول بيقول لك ايه وكان تحتمل الى بيته وكان الناس لم تصبهم مصيبه قبل يومئذ كان بقى اول مصيبه الناس تشوفها تفجعوا عليه لان مثل عمر رضي الله عنه يتفجع عليه واخد بالك فكان حاتما عشان كده مش حد يتكلم فيه اي واحد يلي منصبا لابد ان يكون حاتما حتى لو اغضب الخلق لان اي واحد يعني بيمارس العمل الاداري لازم يكون مكروه فلا عليك اذا ارضيت ربك اي واحد اداري تلاقيه مكروه ليه؟ لان ده يجي والله ماشي انزلي مش عارف ايه طب انا عايز كذا طب ما سلك لي كذا طب هو يسلك يمين ولا بيبقى بقول دايما لا لا لا ده مخالف ده مخالف ده مخالف فدايما الكل زعلان منه والكل ما عليك اذا ارضيت ربك ان يسقط عليك الخلق جميعا هي الاداره كده هي الاداره كده عشان كده ما ينفعش حد من اهل العلم يدخل في الاداره لو حد من اهل العلم دخل في الاداره يضيعها او يضيع دعوته ليه لان اهل العلم كلهم يعني او اهل العلم عموما راس مالهم ايه؟ يرد طبطب عليه كل معلش اخوك ما يقصدش مش عارف ايه الكلام ده فاهل العلم كلهم كده لازم دايما يتكلم كلام الجميل وبتاع وسوي المسائل فلو حد من اهل العلم بقى ماسك منصب اداري في البتاع ده هيضيع دعوته هيقول لك ده غريض ايه فين الاخلاق؟ فين الاسلام؟ ها؟ وكل واحد طبعا بيعتقد ان الشفاعه بتاعته مباحه وان يعني جت عليه بالك زي اي واحد مثلا ايه انت شغال بالاسم ده واخد منك بضاعه 300 جنيه وده ب 500 جنيه وده ب 1000 جنيه وبتاع تروح لواحد عنده بضاعه مثلا 150 يقول لك ده 150 جنيه يعني جت عليا انا ايوه يا سيدي جت عليك ما هو انت عندك 150 وده عنده 150 وده عنده 150 فراس مالي كله 150 واخد بالك فانا لو سبتك وسبت ده وسبت ده وهكذا ساعات يجي لي مثلا واحد يقول لي انا ما جيتلكش من سنه هفضلي وقت ايوه انت ما جيتليش من سنه لكن غيرك ما سابنيش من سنه واخد بالك فانا على طول مشغول فيزعل مني على اعتبار ايه ان طالما غاب عنك سنه لازم ايه تتفرغ له فعشان كده ما ينفعش اللي- اللي يشتغل في دعوه يمسك اداره سيب الاداره لواحد تاني وانت تمسك الدعوه او سيب الدعوه واخد بالك اللي جمع ما بين الدعوه والاداره هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه من هذا الطراز والصنف النبيل الخلفاء الراشدين والذين سلكوا سبيلهم زي عمر بن عبد العزيز وهؤلاء السله الكبيره فالقصد ان هو سيرته العطرة المعروفة بالحد نبه وتكلم ان هما ممكن ايه ي- برضه ايه هنعاني بقى من آه، مثل هؤلاء الرؤوس اللي هم ليس لهم قرار ولا هوية ولا سلطان ولا اي حاجة فيسهل ابتلاع هذه هذه المنطقة بمنتهى البساطة ومنتهى السهولة واخد بالك فعمر بن الخطاب هنا انكر عليه كانه احس بفراسه عمر المعروف ان يكن منكم ملهمون فعمر ان يكن محدثون فعمر رضي الله عنه فقال اشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الامر شيء كهيئه السعديه له ثم نبه عمر بن الخطاب رضي الله عنه على امر جليل بسبب قرار اتخذه في حياته قال فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك وإلا فليستعن به ولي الأمر وإلا فليستعن به أن يكن ما أمر فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة هو سمى علي وعثمان وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ولم يذكر سعيد بن زيد وهو سعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة عشان هو قريب عمر واخد بالك؟ وهو من الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض عن سعيد بن زيد لانه احد العشر خلاص كده فكان المناسب انه يسميه برضه يحطه من ضمن اللي ايه اللي ما رضاش يسميه ليه؟ لان بينه وبين عمر قرار خلاص فلما ذكر هؤلاء السته لم يذكر منهم الا سعد بن ابي وقاص قال إن أصابت الإمرة سعدا فهو ذاك إن بقى هو أمير المؤمنين فنعم ما فعل طيب إن لم تصبه فأوصي ولي الأمر أن يستعين به فإني ما عزلته عن عجز ولا خيانة هو عمر بن الخطاب عزله في حياته ليه؟ لأن جابر بن سمرة حكى الحكاية والحديث في الصحيحين قال شكى أهل الكوفة سعدا في كل شيء حتى قالوا ما يحسن يصلي ما عادش يصلي فطبعا عمر الخطاب مش قال لا ده سعد ايه سعد ده يحسن يصلي ده أحد العشرة و... ازاي الكلام ده؟ أرسل إليه قال له قول لي بتصلي ازاي يعني ايه يعني مثلا لما يكون ابنك إمام الجامع خلاص واحد جاء قال لك ابنك ما يعرفش يصلي ايه هتقول ايه؟ هتقول زياد ما عرفش يصلي ده بيصلي بالناس بقاله كام سنه مش كده؟ لكن يندر انك تجيب ابنك يا ابني صلي قدامي كده اما شفت بتصلي ازاي؟ يندر انك انت تعمل المساله دي لا عمر بن الخطاب عملها برغم انها بديهيه جدا ومش محتاجه ان هو يشوف لكن ده امير المؤمنين وعند الله سيسر قالوا لك لا يحسن يصلي ما تاكدتش ليه؟ فعشان يتلاشى المسألة دي وعارف موقفه بين يدي الله يجيب سعد بن أبي وقاص أحد العشر والسابقين الأولين وكان ثلث الإسلام يوم من الأيام أو ربع الإسلام كما في بعض الروايات. قال لقد شكاك أهل الكوفة في كل شيء حتى قالوا ما تحسن تصلي فكيف تصلي؟ قال أمير المؤمنين والله ما أحرم بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا أحيد عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أبدا قيد الملك أما إني أركض في الأوليين وأحذف في الأخريين أركض يطول شوية من الركوع إيه إيه قاعد كده واخد بالك أركض في الأوليين لأنه بيقرأ فاتحة وسورة وأحذف يسرع يعني وأثر في الأخريين ليه لأن الأخريين الفاتحة فقط قال ذلك الظن به أبا إسحاق وأبو إسحاق دي كنية سعد بن أبي وقاص خلصت المسألة على كده؟ لا بعد مجموعة من الشرطة مع سعد بن أبي وقاص وقال له لف الكوفة اسأل عن سعد وسيرة سعد عايز أعرف حكاية فما دخلوا مسجدا ولا حيا فسألوا عن سعد إلا أثنوا عليه خيرا كله بيصلي خير إلا في مسجد واحد فأثنى أهل المسجد جميعا على سعد خيرا إلا واحدا يبقى مين اللي شكى سعد في الكوفة كلها واحد بس رجل يكنى أبا سعد فقال أما قد نشدتنا طالما نكتها حلفنا بقى وخذلك فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية شوف السجن السجن ها ولا السجن شوف يعني ليس لسعد منقبة هو خلاله ايه لا يسير بالسرية لا يغدو في سبيل الله ده هو أول من أراق دما في سبيل الله هو سعد بن أبي وقاص واخد بالك وما ترك موقعا من المواقع إلا حضرها رجل مجاهد سبيل يوم يجي لا يسير بالسوي بالسرير ولا يعدل بالسوي ولا يقسم المهم قال سعد والله لأدعون بدعوات اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا شوف شوف هذا الاحتراز إن كان عبدك هذا كاذبا أمشي ده عليه مرة واحدة إنما احترز إن كان كذاب قام ريادا وسمعة عن شهر بيه فقط ليس قصده نصر الحق لأن ممكن واحد يشغب بس يظنه حق وكذلك يعني يظن مثلا جاء لسعد بن أبي وقاص طرق على الباب فتح الباب وقام قافله في وشه فظن ان هو بيغلق بابه دون الرعية ما يقصدش يشغب عليه ولا يشوه سمعته هو فهم كده فهم غلط بس نيته سليمه قصده سليم واخد بالك لما تكلم مثلا في فلان قصد اظهار وجه الحق ما قصدش ان هو يحط من منه ولا يفضحه ولا الكلام ده عشان كده احتار سعد بن وقاص برغم هذه التهم الشنيعه قال إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة يعني يقصد وجه الحق فأطل عمره وأطل فقره وعرضه للفتن الحديث ده بيرويه عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عبد الملك تابع خلاص قال عبد الملك بن عمير التابعي بقى فلقد رأيت هذا الرجل يبقى عمر الرجل طال لدرجة أن عبد الملك بن عمير رآه فلقد رأيته طال عمره فلقد رأيته سقط حاجباه من الكبر يجلس على قارعة الطريق يتعرض للجواري البنات الصغيرين شوف بقى راجل سنه 110 سنة مثلا طب الكلام ده سيبه مثلا مثلا يعني الواحد شباب عنده فتوة لكن انت اللي ما عادش فيك الا الحطب بتقول يا مين بقى ان شاء الله فعيب قوي وشكلها وحش قوي ده الراجل النهارده الكبير اللي عنده 60 سنه لو حب يتزوج على الكتاب والسنه من بنت سنه 19 سنه يقول لك ايه خير ايه ده؟ ايه الراجل اللي بيعمل الفضايح دي كلها؟ مع ان الراجل هيتجوز اهو على الكتاب والسنه واخد بالك لكن يقول البنت 16 سنه وهو ده 20 سنه وهو سنه 60 سنه ولا 70 سنه بقول لك الكلام ده فما بالك بقى اذا كان بيعاكس يعني لا طالب في الحلال ولا الكلام ده قاعد بس على الطريق عشان ايه؟ عشان يعاكس البنات دول. فشوف بقى لما يتفضح في اخر عمره والمروءه بتاعته تذهب في اخر عمره واخد بالك قاعد بقى على الطريق يتعرض للجواري يغمدهن فاذا قيل له كيف اصبحت؟ يقول شيخ كبير مفتون اصابته دعوه سعد. هي دي دعوه سعد عليه. طيب التقرير اللي المفروض اللي, اللي الجماعه اللي عمر بن الخطاب بعتهم عشان يشوفوا بقى ايه اخبار سعد التقرير لما يترفع لعمر سعد بن ابي وقاص ده تديله كام في المية؟ 99 و999 من 1000 الرقم الحبيب بتاعنا ده ها و900 ساعتين عشان خاطر الراجل ايه المعترض طب انت مش هتلغيه برضه ها يعني 99 و999 من 1000 سعد ده يتعدل يعني انت لو امين تعزله ما تعزلوش لكن عمر عزل شوف بقى اللي عايز يتعلم السياسه يتعلمها من عمر ده واحد عليه ملحوظة نص في الألف أبقي ليه؟ طب ما أجيب واحد ما عليهوش ولا قمت في الألف حتى والشرفاء كثيرون ومليين الدنيا ليه أخلي واحد متهم بنص في الألف وفي شريف إن الحاكم إذا طلب إذا التمس الريبة في رعيته أفسده في كلام النبي عليه الصلاة والسلام إن الأمير إذا التمس الريبة في رعيته أفسده يبقى لما يبقى واحد متهم إنه حرام يفضل في مكانه ليه؟ ما الشرفاء كثيرون فلما الحرامي ده حتى لو ما كانش سرق حتى لو كان مظلوم زي ما طلع سعد بن وقاص مظلوم اهو عمر بن الخطاب عزل طيب واحد متهم مثلا انه سرق مليار واخد بالك؟ حاجه مليار ايه يعني 1000 مليون واخد بالك خد مليار وطلع وبعدين مش مش مش هرب لا قالوا هرب هرب قام راجع واخد بالك ازاي؟ قال انا ههربش ولا حاجه انا رجعت اهو كان له 700 مليون لسه ما خلصهمش كان راجع يخلصهم واخد بالك؟ وراجع قال انا جيت اهو واعلان مدفوع الاجر في كل الجرايد والمجلات والكلام ده ان انا رجعت والكلام ده وانا بقى اطالب برد شرف لسمعتي اللي اتبهدلت واتفرطت ومش عارف ايه والكلام ده على بال ما ايه ما يغطي الاسبوعين اللي هيقعدهم عشان ياخدوا 700000 كمان واخد بالك 700 مليون وياخدهم وخلاص فص ملح وايه فص ملح وداب وطلع بمليار و700 الف 700 مليون والرابط 2 مليار واخد بالك بضمان ايه بضمان ميدان التحرير اذا انا ما جيتش خدوه واخد بالك؟ بقول لك البنوك ما بتضحكش عليها والاراضي بتخرج الميه ومش عارف ايه والعمليه ايه؟ اي واحد بسيط كده هو دلوقتي يشغل دماغه 5% يقوم له كام مليون وماشي. طب ده يفضل ليه؟ حتى لو فضل، طب واحد متهم يفضل ليه؟ ده بقى يغري بقى مين؟ يغري بقى الصغيرين ان هم يطمعوا. وانه بقى يمارس المساله وياخد له 100000 والكلام في تحقيقات من حوالي ثلاث اربع سنين واحد كان مختلف 100000 فهو بيدافع عن نفسه بيقول لهم الكلام ده منشور في الجرايد ابو لهم ايه 100000 وبيتحكمون عليه وفلان واخد مليون ومش عارف قد كده. خلاص يعني هو واخد 100000 ومظلوم. واخد بالك ده فلان واخد مليون وباخد 5 مليون باخد 10 مليون ايه 100000 يعني الفلسفه اللي كانت موجوده في القلب. سايبين فلان وعلان والكلام ده فيقوم يغري ده ياخد 100000 ده ياخد 50000 ده ياخد 40000 وهكذا. عمر بن الخطاب قاتل بقى الباب بالضبه المفتاح. سعد عليه نص في الألف أشيله. عشان كده بقى لما جاء بقى يوصي أراد أن يعطي سعدا حقه طريقة رسمية بقى ما تكلمش عن أي حد من دول لأن ما فيش حد في الدنيا بحاجة قال إن أصابت الإمرة سعدا فذاك عايز يبرره ويبين إنه لما عزله لم أعزله عن عجز ولا خيانة كما قال فيه إذا ما كانش هو الأمير أوصي ولي الأمر أن يستعين به هي دي السياسة الشرعية هذه هي السياسة الشرعية الانسان اذا اراد ان هو يتعلم السياسه يتعلم من هنا لكن بكل اسف مصطلح السياسه تغير اصبح السياسه لا دين له كل ما تبقى منافق ومخادع ولئيم ونزل وخسيس يبقى انت سياسي واخد بالك كل الصفات دي بتعتبر صفات زي النياشين كده مع ان السياسه غير كده ساسه يسوس ماده ساسه يسوس غير كده النبي عليه الصلاه والسلام كما في الصحيح حديث حذيفه ابن اليمان لما خرج هو وابوه من مكه الى المدينه الجماعه المشركين مسكوهم في ايه في الطريق ايه رايحين فين؟ قالوا احنا رايحين المدينه قالوا انتم ستقاتلون مع محمد قالوا لا لن نقاتل طيب ادونا العهد والميثاق ان انتم لن تقاتلوا وهنتقتل خلاص ادوا لهم العهد والميثاق اننا لن نقاتل فلما راحوا للنبي عليه الصلاه والسلام وحكوا له الحكايه وواقع البدر جايه بقى واخد بالك وحذيفه بن اليمان كان موجود كان موجود في في واقع البدر وحكوا له بأنهم ادوا العهد والميثاق والكلام فقال عليه الصلاة والسلام وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم ادت لهم العهد في المسألة دي وفقوا لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم وقد كان وقد نصرهم الله عز وجل بعدما كانوا أذل خرجوا لا بقصد قتال ولا الكلام ده ومع ذلك نصرهم الله عز وجل نصرا مؤثرا يوم حققوا العبودية لله والوفاء من جملة العبودية لله تبارك وتعالى أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم